القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك يا ربنا ويا مولانا وإليك نتباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله هبدأ بقصة بسيطة وبعد كده أدخل في الموضوع الخطير جدا اللي فوجئنا بيه كلنا من ساعات قليلة والكل حتى الآن بيفكر فيه يا ترى مصر الشهر الجاي هيبقى أحوالها شكلها إيه القصة من زمان من أكتر من ألف سنة من أكتر كمان لما كان أيام الحجاج بن يوس- يوسف الثقفي وكان حاكم في شدة الظلم والبغي وكان في عالم اسمه إبراهيم النخعي من كبار علماء السلف وكان من المعارضة الشديدة ضد الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج أصدر أمر باعتقاله وسجنه وتعذيبه وزمان ما كانش فيه يعني زي الفترة اللي فاتت كده صور بحيث إن اللي نازلين يقبضوا على إبراهيم النخعي يبقوا عارفين صورته فلما نزلوا عشان يقبضوا عليه فقابله عالم من العلماء الكبار جدا اسمه ابراهيم التيمي عالم تاني من العلماء الكبار فلما وجدهم جايين فقال من تطلبون فقالوا نطلب ابراهيم عايزين ابراهيم النخعي فقال انا ابراهيم عايزين ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي خدوا بالكم يا اخوانا يعني ده مش مثلا آه، امن الدوله جاي يعتقل آه، واحد من الملتزمين فواحد قال لهم ده انا خدوني انا مكانه اعتقلوني انا مكانه ده ايام الحجاج بن يوسف الثقفي يعني مقتول يعني حاجه يعني مهلكه فقال انا ابراهيم خدوه سجنوه اعتقلوه عذبوه لدرجه ان امه لما فاتت عليه اليوم اللي بعده ما عرفتوش ما عرفتش ملامحه من التعذيب اللي هو تعرض ليه من شده التعذيب ولم يرضى ان يقول لهم انه ابراهيم التيمي لحد ما في اخر اليوم من شده التعذيب قتل ابراهيم التيمي مات من شده التعذيب مات تحت وطأة السياط ومات ولم ينطق انه ليس ابراهيم النخعي انا عايز اقول ايه شايفين الاخوه يا اخوانا انما المؤمنون اخوه الدرس بتاع الليله انما السلفيون والاخوان اخوه القضيه اخطر ما تكون يا جماعه يا اخوانا يعني احنا مرايه بعض يا اخوانا لازم نقف وقفه مع نفسنا من عده ساعات يعني انا جاي اساسا عشان ادي حمله سوريا تستغيث عشان اتكلم عن اخواننا برضو الاخوه في الله نفس القضيه اخواننا اللي النهارده مقتول منهم 55 وامبارح واول امبارح الدم بتاعهم بقى الدم بتاعهم كانه ميه واحنا لا نحرك ساكنا جاي اتكلم عن هذه القضيه الخطيره وانا في الطريق عرفت ان آه، آه، اخواننا من الاخوان المسلمين قاموا بالاعلان عن ترشيح مرشح يعني قد يكون استاذ خيرت الشاطر قد يكون غيره ولكن يعني قاموا بترشيح مرشح لحد امبارح بعد المسيره الحاشده الرهيبه بتاعت الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ولحد ما قبلها من ال ال يعني معظم الطار السلفي ومبيعته لحازم صلاح ابو اسماعيل وكانت المفاجاه الان ان الاخوان هينزلوا مرشح رئاسي قصاد حازم صلاح ابو اسماعيل القضيه يا ترى مصر الفتره الجايه هتبقى شكلها ايه يا اخوانا لازم يكون في ثقافه خلاف يا اخوانا لازم يكون في اليه خلاف يا اخوانا كفايه تعصب كفايه اللي خسرناه من دم قلب الاسلام من دم قلب امه الاسلام بسبب التعصب سبب القانون الوضعي اول ما اتحط كان سببه التعصب لما حاكم عثماني جمع ائمه المذاهب الاربعه وقال لهم انا عايز اعمل قانون زي قانون اوروبا من الشريعه الاسلاميه حطوا لي قانون كل ما يجوا يكتبوا او يتفقوا على حكم من الاحكام يختلف ائمه المذاهب الاربعه لحد ما الحاكم طردهم وقال لهم هاتوا لي قانون اوروبا اطبقه هنا اهوت وكان اول مره يطبق فيها القانون الوضعي وكان بسبب تعصب العلماء انا مش عايز اقول لك بسبب بسبب تعصب اكبر مصيبتين ضيعوا تاريخ الاسلام اكبر مصيبتين عطلوا مسيره الاسلام في الارض الحكام الظلمة الفجرة الذين لا هم لهم إلا عروشهم وكروشهم وفروجهم والعياذ بالله والعلماء المتعصبين طبعا م- تاريخنا مليان بالعلماء المتسامحين ولكن العالم اللي سخر علمه للتعصب والمتدين اللي سخر تدينه للتعصب التعصب الديني يا معطل هذه الأمة يا إخوانا عايزين نفهم يا إخوانا احنا خدنا الأندلس 700 سنة عملنا بيها إيه 700 سنة عملنا الموشحات الأندلسية وعملنا وبنينا قصر الحمراء وعملنا هم خدوا الاندلس بعدنا عملوا بقى ايه فتحوا بقى امريكا طلعوا على امريكا فتحوها اكتشفوها وامريكا الجنوبيه امريكا الجنوبيه حتى اليوم كل دولها بتتكلم اسباني لان الب... ال- الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال راحوا على امريكا الشماليه والجنوبيه نصروا قارتين كاملين وانطلقوا من البحر بتاع الاندلس لوسط افريقيا نصروا وسط افريقيا كله وانطلقوا بالاندلس على شرق اسيا نصروا شرق اسيا ولحد دلوقتي ماساه الفلبين وماساه بعض الجزر في اندونيسيا بسبب انهم خدوا سبب واكتشفوا راس الرجاء الصالح لما خدوا حته ارض بقى لها 700 سنه معانا يا اخوانا احنا ليه ليه ما بنقفش مع نفسنا ليه ما بنعقلش ده ربنا سبحانه وتعالى اعتبر قضية الأخوة وقضية إن احنا نعرف قيمة بعض في القرآن قضية عقلية مش قضية إيمانية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم مش لا يؤمنون لا يعقلون اللي مش ه... لو السلف يا أيها السلفيون استوصوا بالإخوان خيرا ويا أيها الإخوان استوصوا بالسلفيين خيرا الخلاف عمره ما هينتهي خلاص دول أمر واقع ودول أمر واقع أخو أنا داخل بيقول لي بس ترشيح واحد زي خيرت الشاطر شق للصف قلت له هو الصف كان اتوحد اصلا هو انت بتتكلم في صف متوحد وطلع حد يشقه ما هو مشقوق يا اخوانا احنا هنعمل ايه يعني يا جماعه يجب ان نتعامل مع الواقع في اليه للخلاف في ثقافه الخلاف ثقافه ان احنا نقبل بعض ثقافه ان احنا نؤمن خلاص ان دول امر واقع ودول امر واقع ثقافه ان احنا نبدا ده انا انا مش بتكلم دلوقتي ان احنا نمد ايدنا لبعض ونبقى حاجه واحده انا بتكلم ان احنا لا نصطدم ان الخلاف مش معناه ان اللي اختلف معاه مش اختلف مع الدين مش اختلف مع القران والسنه ده اختلف مع انسان اللي خالف الاخوان خالف الاخوان مش خالف القران والسنه واللي خالف السلفيين خالف السلفيين مش يا اخوانا يجب ان ننتبه الى خطوره القضيه لا دخلت قلعه قايتباي من ايام فلقيت المسجد بتاعها فيه اربع اربع جناحه كده ايه ده ده ده كل جناح لمذهب من المذاهب اربع جماعات كل صلاه كانت بتقام كان بيصلى فيها اربع جماعات الحنابلة لهم جماعة والشافعية جماعة والمالكية جماعة والحنفية جماعة احنا في جماعة كيف هذا يا اخواني التعصب الاندلس وهي بتقع كانت الدولة الاسلامية في الشرق في عز قوتها سابوهم ليه خلاف مذهبي وخلاف فكري لما التتار كانوا بيجتاحوا شرق العالم الاسلامي كانت الدولة الاسلامية في الشام وفي مصر موجودة ما راحوش اغاثوهم ليه خلاف مذهبي وخلاف فكري يعني للدرجة دي احنا ممزقين بسبب التعصب للدرجه دي امتى هنفهم يا اخوانا امريكا 50 دوله حطوا ايدهم في ايد بعض وبقى اسمهم الولايات المتحده الامريكيه تحت اسم واحد وعلم واحد اوروبا اتحدت بقت بقت ال ال ال الاتحاد الاوروبي الدنيا كلها بتتوحد واحنا مش عارفين قيمه بعض للدرجه ديت هنفضل ممزقين لحد امتى هيفضل كل واحد يعني بدل ما ابقى عضو في multinational group انا ابقى رئيس مجلس اداره كشك سجاير احسن لي ليه يا اخوانا ليه الواقع بتاعنا جزر كده ليه التفرق اللي احنا فيه ده ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يا اخوانا احنا قدام امر واقع لازم نعرف العلاقه اللي بيننا وبين بعض الدرس اللي انا هقوله النهارده ده بالظبط Windows جديد يعني ايه Windows لما واحد مننا بيجيب كمبيوتر بينزل له Windows ليه هيبدا من خلال ال Windows يعمل تعريفات لكل حاجه يعرف الكمبيوتر على كل حاجه حواليه يعرفه على الماوس يعرفه على ال keyboard يعرفه على ال CPU يعرفه على ال hard disk يعرفه على كل حاجه عشان الكمبيوتر يعرف يتعامل معاه لازم ينزل تعريفات عشان الكمبيوتر يعرف يتعامل احنا يا اخوانا لازم نتعرف على كل حاجه في الواقع عشان نتعامل معاها لازم نتعرف على كل حاجه في الواقع ايه السلفيين دول ايه الاخوان دول ايه الجماعات الاسلاميه دي ده ويندوز بننزله نتعرف بيه انما السلفيون والاخوان اخوه انما حازم صلاح ابو اسماعيل وخيرت الشاطر اخوه ولو رفض الرافضون ولو تعصب المتعصبون انما اقوى اداه حصر في اللغه كلها انما المؤمنون اخوه هي دي العلاقه اللي بينهم وبين بعض احنا شويه طوب الطوب الأخوة هي الاسمنت اللي بيحول الطوب لجدار لو الأخوة راحت احنا بقينا شوية طوب مرمي وخلاص لما الإخوان آرائهم انفرادية ملناش دعوة استغناء غيرهم آراء انفرادية استغناء طب وبعدين لازم نحط إيدنا في إيد بعض ولازم نعرف قيمة بعض فإن لم نعرف قيمة بعض على الأقل الكلمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لما أرسل عمرو بن العاص أمير وأبو عبيدة بن الجراح أمير في غزوة ذات السلاسل قال لهم إيه؟ قال لهم تطاوعا ولا تختلفا خلاص ده أمير وده أمير النبي بيعلمنا الموقف اللي احنا فيه الوقت عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة بيقول لنا إن هيجي مواقف فيه أميرين وال- وده امر واقع زي ما جينا دلوقتي في جماعتين وامر واقع زي ما جينا دلوقتي في موقعين نت ويتو الله واسلام وايه مثلا وامر واقع و- او فرسان السنه او باقي المواقع العظيمه ربنا يبارك فيها جميعا زي ما في جمعيتين خيرتين كبار امر واقع نتعامل مع بعض زي ما نولع في بعض نولع في بعض نعمل ايه نتعامل مع بعض ازاي في وسط هذا الواقع تطاوعا ولا تختلفا لازم تقبلوا بعض لازم تنسقوا مع بعض قضيه ان الاخوان يرشحوا مرشح والس- و- و- وحازم صلاح اسماعيل يطلع مرشح ومين يطلع مرشح شخصيات عظيمه طب احنا أنا يعني الناس هتختار مين دي شخصيه عظيمه ودي شخصيه عظيمه والاثنين من دم قلب التيار الاسلامي والاثنين يعني لما قلنا باقي المرشحين كان الشيخ حازم صلاح اسماعيل وحده ملوش منازع من ان واحد بيطرح الطرح الاسلامي بتاع الشريعه الاسلاميه طب الوقت لو طلع مرشح تاني وبيطرح نفس الطرح الناس هتعمل ايه طب حتى تطوعها ولا تختلف طب حتى ننسق مع بعض طب حتى يبقى في تنسيق انما احنا عايشين جزر كده المهم يا اخواني حتى لا نثير الهموم اكثر واكثر عايزين المرحله الجايه لازم اوعى لسانك ده يبقى سبب لايقاد فتنه الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الفتنه نائمه اسباب الفرقه ما بين الامه موجوده بس نايمه لعن الله من ايقظها لعن الله من ايقظها لعن الله من ايقظها والعياذ بالله لازم نفهم خطوره القضيه اللي احنا بنتعامل معاها ان الامه دي امه واحده انما التبليغ والاخوان والسلفيين والمشايخ جميعا اخوه الدعاء والعلماء والكل اخوه المسلمين جميعا اخوه المؤمنين جميعا اخوه ماذا لو غابت الإخوة يعني لا أنسى أبدا تاجر مخدرات تاجر مخدرات هذه القصة أهديها ليه يعني يعني لجميع قيادات الفصائل العمل الإسلامي تاجر مخدرات تائب كنت قاعد معاه من فترة وانا بتكلم معاه فزعلان جدا من ان بعض اخوانه ما بيقفش معاه في ازماته او في احواله المختلفه فبيقول لي انا لما كنت ايام ما كنت تاجر مخدرات كان لما حد مننا من تجار المخدرات ما بيلاقيش اكل يصرف على بيته فلوس يصرف فيها على بيته كان بيروح يسلم نفسه للبوليس قلت له ليه ازاي يعني قال لي لان اخوانه في تجاره المخدرات لما يتسجن هيصرفوا على بيته احسن من وهو موجود فهو عشان يتصرف على بيته وعلى اولاده بيروح يسلم نفسه للبوليس عشان اخواته مش هيسيبوه شايفين الاخوه بين تجار المخدرات وبعض يا فصائل العمل الاسلامي شايفين الاخوه ما بين المفسدين في الارض وبعض حتى لو الدفع دنيوي بس شايفين بيقفوا مع بعض ازاي شايفين تجار المخدرات بينسقوا مع بعض يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم الى اي مدى وصلنا الى اي مدى وصلنا سبحان الله انما السلفيون والاخوان اخوه انا بقول الكلمه دي بعد ساعات من اعلان الاخوان ترشيحهم لان الوقت احنا على وشك فتنه هيحصل ايه دول هيتعصبوا لدول ودول هيتعصبوا المشكله مش في المشايخ اللي هنا والمشايخ اللي هنا او القيادات اللي هنا والقيادات اللي هنا لان دايما القيادات بتبقى واعيه وبيبقى عندها نضج وبيبقى عندها قدره على التعامل المشكله في الاتباع اللي بيقوموا مولعين لبعض الوقت هتلاقي حريقه على النت دلوقتي حريقه على الفيسبوك وعلى تويتر دلوقتي هتلاقي حريقه وقامت دول بيتعصبوا لده ودول بيتعصبوا لده ودول بيتشاؤوا لده ودول بيتشاؤوا لده امبارح كنت بقول لاخواني بقول لهم يا جماعه احنا قاعدين نتشاكل ده هيبقى رئيس ولا ده هيبقى رئيس وفي مؤامرات الوقت من اجل سرقه كرسي الرئاسه من الجميع اصلا احنا قاعدين نتشاكل على حاجه لو اتوحدنا هنبقى باذن الله قوه ضاربه باذن الله وحده من اجل نوالها ولكن سبحان الله العظيم لازم نتعامل مع الواقع يا اخواني الواقع دلوقتي ان في مرشحين رئاسه مرشح بيدعمه معظم التيار السلفي ومرشح هيدعمه معظم التيار الاخواني الا الواقع اللي احنا عايشين فيه لو النبي عليه الصلاه والسلام الوقت موجود لو النبي طلع بين ظهرانينا الان يا ترى النبي عليه الصلاه والسلام هيطلب مننا ان احنا نعمل ايه في موقف زي ده هيطلب مننا ان احنا نعمل ايه قضيه ان انا لما اختلف معاك انسفك اتهم علمك واتهم نيتك واتهم ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش نتعصب لحد ما ينفعش ده شخصيه عظيمه وده شخصيه عظيمه واللي هيكسب في بيتها يا اخوانا طب انا مختلف مع ده وانا مختلف مع ده والله ده امر واقع وهيفضل ليوم القيامه والحل ان انا كل لما بختلف مع واحده اولع فيه خلاص نولع في بعض بقى والواقع يستريح من المتعصبين ويخلص منهم استيقظوا او موتوا ده امر واقع دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف مفيش ده سنه من سنن ربنا اللي خلق عليها الكون دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف دعونا نتفق ان الاختلاف قد يؤدي الى التكامل في كثير من الاحيان لو احسننا التعامل معاه دعونا نتفق ان المعركه مع الخطا وليست مع المخطئ انا مش كل ما اخويا يغلط غلطه هسن له السكينه انا لو صبعي طلع فيه دم مش هقطع صبعي ده حته من جسمي ربنا بيقول فانه مني اخوك ده حته منك لما اخوك هيغلط هتقطعه يعني رقبتي اتلوحت هقطعها يعني ايدي طلع فيها اي حاجه هقطعها يا اخوانا لازم نحرص على بعض حريص عليكم لازم نبقى حريصين على بعض انا عايز اقول لكم لان الموضوع كبير جدا جدا جدا انا عايز اقول لكم ماذا لو غابت الاخوه ما بين السلفيين والاخوان ما بين الاخوه السلفيين وبعض ما بين الدعوات وبعض ما بين الاخوه اللي شغالين على ثغور مختلفه وبعض ما بين الاخوه اللي شغالين في جمعيات خيريه مختلفه وبعض ما بين اي واحد واي واحد في هذا التيار الاسلامي واخوه التاني ماذا لو غابت الاخوه رقم واحد هنبقى شويه طوب خلاص ما عدناش جدار هنبقى شويه طوب الوزيره الاوروبيه اللي قالت لهم لما كان التيار الاسلامي بيصعد الفتره اللي فاتت في الانتخابات في انتخابات المجلس الشعب قالت لهم ما تخافوش قالوا لها ليه قالت لهم لان الخلافات اللي بين التيار الاسلامي وبعضه كفيله ان هم يولعوا في بعض سيبوهم وهم هيقضوا على بعض حسني مبارك من السجن بتاعه راهن على الخيار ده قال لهم سيبوهم وهم هيولعوا في بعض احنا هنشمت اعداء الاسلام فينا ولا هنبقى اخوه مع بعض وهنؤمن بالخلاف وهنحترم الخلاف واي حد من الاثنين هيكسب هيبقى في بيتنا يا اخوانا هنؤمن بالخلاف ولا لا ماذا لو غابت الاخوه اسمعوا الاحاديث الخطيره ديت لان المشكله دلوقتي في سوريا ايه مشكله سوريا ايه مصر دلوقتي لو حاسين ان دول اخواننا لو ال 80 مليون بتوع مصر حاسين ان سوريا دي اخوانهم تخيلوا هيحصل ايه تخيلوا يا جماعه ال... تيجي تقول لناس اتبرعوا لسوريا بيقول لك اتبرع ليه ومصر اولى يعني انا بيت اخويا مش مش ما فيهوش اكل وبيتي ما فيهوش اكل وانا معايا 10 جنيه هديله خمسه وانا خمسه حتى ده اخويا ده لحمي ودمي ده اخويا في العقيده السوريين اللي بيتقتلوا السوريه اللي بتغتصب دي اختك والسوري اللي بيتذبح ده اخوك احنا حاسين بالربط ازمه المرور في مصر سببها ايه ايه بلاقي بتعط بنتعطل بالعربيه على الطريق ساعتين وفي الاخر اتارين واحد على الطريق السريع راكن مخالف ولا ولا راكن عربيته في عرض الشارع ولا ك... ولا همه انانيه لو احنا حاسين ان احنا اخوات بعض مش هنعمل كده سبب ازمه المرور في مصر الانانيه وانعدام الأح... وغياب الاحساس بالاخوه عند كثير من الناس سبب ازمه السلفيين والاخوان ايه محدش يقول لي خلاف منهجي خلاف المنهجي لا يفسر الفضيحه اللي بتحصل ما بين السلفيين والاخوان واقل ما توصف به انه فضيحه انا طريقي طريقك وهدفي هدفك ورسالتي رسالتك وقضيتي قضيتك ازاي يبقى علاقتنا كده فين يا اخوانا فين يا اخوانا تواصل الدعوات فين يا اخوانا ده احنا كنا في كليه الطب بيدونا ماده اسمها medical ethics medical ethics اخلاقيات الطبيه الطبيب يتعامل مع الطبيب ازاي الطبيب يتعامل مع المريض ازاي فين يا اخوانا فين يا اخوانا ال ethics بتاعت التيار الديني مع بعضه الايثكس اللي بين السلفيين والاخوان واللي بين فصائل الدعوه وبعضها الاخلاقيات فين فين تواصل الدعوات فين تعاون الدعوات اللي ربنا قال لنا عليه وتعاونوا على البر والتقوى فين ولا هو الاخوه حجمت في اخويا اخواني اللي في دعوتي بس تشويه شوهنا عباده الاخوه لما حجمناها في اخواني اللي شغالين معايا في دعوتي بس ماذا لو غابت الاخوه الو... ال... ال... الازمه اللي بين السلفيين والاخوان ازمه اخوه ازمه ان مفيش تواصل ازمه ان مفيش في توديهم وتعاطفهم وترحمهم طب انا بقول الكلام ده ليه بقول لكل اخ سلفي ولكل اخ اخواني اتقوا الله اتقوا الله الاكبر راس هنا واكبر رؤوس هنا مش هم اللي انت هتقول لي يا رب اسالهم انا اتعصبت ليه لو في حد بيدعوك لتعاصب او حد بيقول لك مالكش دعوه باخوك او حد بينهاك ولو ضمنيا انك انت ما تحبش اخوك وما تتواصلش معاه لازم نكسر حاجز التعصب ده لازم نفرض امر واقع على اي حد بيدعو للتعصب ان احنا اخوات وان احنا حبايب وان احنا مؤمنين ببعض انا برشح حازم صلاح ابو اسماعيل ومش هزعل لو خيرت الشاطر كسب وانا برشح خيرت الشاطر ومش هزعل لو حازم صلاح ابو اسماعيل كسب انا رايي صواب يحتمل الخطا وانت رايك قد يكون خطأ ويحتمل الصواب نؤمن ببعض يبقى عندنا ثقافة خلاف آلية للخلاف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يحل لامرئ مسلم في صحيح أبي داود لا يحل لامرئ مسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حرام طيب ما اطلاق البصر لواحده ماشيه في شارع حرام وان انا اقول حاجه حرام وان انا اسمع ال- اتفرج على كليب حرام ما كل ده حرام يعني خلاص حرام وربنا يغفر لا استنى لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ها النص الثاني فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار حديث صحيح في صحيح ابي داود يعني يعني ايه هجرته يعني واحد سلفي وبيبص بتاع الاخوان اعوذ بالله اللي بيعمله مش عارف ايه ما بينكش عن السلام واحد بيرشح مرشح رئاسه وقابل واحد بيرشح مرشح رئاسه تانية ماليش دعوه بيه ما لقوش عليه السلام عارفين دول لو واحد منهم مات ثلاث ايام وما بيلقوش السلام على اخوه سوء خاتمه يترمي في النار قبل ما يدخل الجنه يترمي في النار في ذنوب كده النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها كده ان اللي يفعل مثلا الذنب الفلاني لا يقبل منه صرف ولا عدل العلماء قال لك يعني ايه لا يقبل منه صرف ولا عدل قال لك يعني الذنب ده ملوش كفاره يعني ايه ملوش كفاره قال لك يعني مهما عمل ملوش كفاره يعني ايه يعني يا اما ربنا يعفو من عنده بلا اسباب من العبد والا العبد لازم يتعذب بالنار بيه اهو النبي عليه الصلاه والسلام قال في ذنب هجر الاخ لاخوه ثلاث ايام بس كده قال فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والنبي لو قال دخل النار يبقى والعياذ بالله دخل النار قضية خطيرة جدا يا اخوانا قضية من اخطر ما تكون قضية ان احنا علاقتنا مع بعض ايه لما ننزل ويندوز ايماني كده وتبص بقى لتعريف اخوك ده تعريف اخوك اللي في دعوة تانية تعريف اخوك يا اخوانا يا اخوانا ازاي نفرق بيننا وبين بعض ازاي نمزق بيننا وبين بعض يا سيدي دعونا نتعدد ودعونا نتنوع ودعونا نختلف بس يبقى في آلية للخلاف بس يبقى في ثقافة خلاف بس يبقى في ثقافة في النقد بس يبقى في آلية للنصح بس يبقى في في ت- تصور للعلاقة اللي بيننا وبين بعض والتعامل بيننا وبين بعض انما كده ده ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الريح دي شوية نسمات ولكن اتوحدت في اتجاه واحد بقت ريح او احنا بنعمل كده احنا الريح دي بتتفك شويه نسمات نسمه بتروح هنا ونسمه بتروح هنا والدنيا بتضيع تعالوا نخلينا كلنا في اتجاه واحد حتى لو احنا مش جماعه واحده النبي عليه الصلاه والسلام لما تحدث عن فتنه اقتتال الصحابه من قبل موته قال فئتين ايه دعواهما واحده الاثنين عايزين الحق والاثنين عايزين ال ال ال ال الح- ال الخير والاثنين عايزين عز الاسلام طب لما نبقى دعوة الاخوان والسلفيون دعواهما واحده ليه ليه يشدوا على بعض ليه يعني انا بقول الكلام ده كله من باب وقايه من اللي قد يحدث الايام القادمه ليه القضيه بتحصل دلوقتي على الفيسبوك يبدا كل واحد يتعصب لفريقه والتعصب احنا ما عندناش يعني حل في الخلاف غير الذبح هتختلف معايا يبقى انت لازم تتذبح يبقى انت ما بتفهمش حاجه يبقى انت نيتك خبيثه يبقى انت ما انتش عارف حاجه في الدين يبقى انت ما بتفهمش يبقى انت هو عندنا الخلاف يعني كده الخلاف بره الخلاف يا اخوانا منظر يقطع القلب لما كان جون ماكين و... واوباما الاثنين بيتنافسوا في رئاسه ال- امريكا انا مش بقول حازم صلاح ابو اسماعيل وخيرت الشاطر انا بقول لك جون ماكين واوباما اوباما اللي كان مسلم وساب الاسلام عشان ياخد مركز في امريكا اللي ارتد عن الاسلام عشان ياخد مركز في امريكا وجون ماكين اللي طول عمره ما يعرف الاسلام خالص الاتنين انا لا انسى ابدا لحظه اعلان النتيجه لما اوباما كسب وطلع اوباما يقول خطابه وبعدها طلع جون ماكين يقول خطابه واوباما بيقول خطابه بيتكلم على جون ماكين بيتكلم على ذلك الانسان العظيم والامريكي الذي بيشكر في جون ماكين بعدها بسمع الخطاب بتاع جون ماكين هو مهزوم مهزوم في انتخابات الرئاسه الامريكيه وبيدعو الشعب الامريكي كله للالتفاف حول اوباما الالتفاف حول باراك اوباما من اجل مصلحه امريكا الناس دي عندها فقه خلاف واحنا مش عارفين نبقى زي باراك اوباما وجون ماكين ما احناش عارفين معانا القران هم خدوا اخلاق القران وبقت اخلاقهم واحنا عندنا القران ومش عارفين نتخلق باخلاقه ومش عارفين ندرك قيمه بعض ده سيدنا زكريا النبي النبي مش مرشد الاخوان مش شيخ من مشايخ من المشايخ ولا عالم من العلماء ولا داعيه من الدعاء السلفيين النبي زكريا عليه السلام بيقول يرثني ويرث من ال يعقوب هياخد مني ومن غيري وهيتعلم على ايدي وعلى ايد غيري وهيعرف الدين مني ومن غيري انفتاح تربوي انفتاح يا اخوانا واحنا جايين نقول يرثني بس شعار كل جماعه اي اخ هينضم ليا ما ياخدش غير مني وما يديش غير عندي بس قفل كده اهو اللي بيدخل كانه بيدخله سجن ممنوع الاقتراب او التصوير ايه يا اخوانا ده فين ده في منهج الدين فين ده في منهج الاسلام ده احنا اكتر دين منفتح ده احنا دين احترم الاخر حتى الكفار يا اخوانا ده النبي عليه الصلاه والسلام استعان بابن وريقه الكافر في رحله الهجره واستعان بابو طالب الكافر في النصره ضد المشركين واستعان بخادم يهودي في خدمته عليه الصلاه والسلام واستعان بالمطعم بن عداء بن عدي المشرك في دخوله مكه بعد طرده ورجوعه من الطائف عليه الصلاه والسلام يا اخوانا احنا جبنا الكلام ده منين يا اخوانا ده ده احنا ده ديننا امرنا ان احنا نتعامل مع اليهود النبي عليه الصلاه والسلام اليهود يقولوا السلام عليك يا محمد ويقول يا عائشه ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش ما يردش عليهم وعليكم يسحروا له لبيد بن الاعصم ويقول اني كرهت ان اثير على الناس شرا ويفضل الصله قائمه يسموه عليه الصلاه والسلام ويعفو عن ال... وضعت له السم في الشاه ده بيحافظ على الصله بينه وبين اليهود واحنا مش محافظين على الصله بيننا وبين بعض احنا مش محافظين على الصله بيننا وبين بعض ده ربنا قال على اهل الكتاب لا ينهاكم الله ان تبروهم وتقسطوا اليهم طب احنا عايزين انا حقي على كل اخواني انهم يبروني ويقسطوا الي يا سيدي مش هقول لك حبني مش هقول لك طبق معايا يحبون من هجر اليهم مش هقول لك طبق معايا حقه محبتي للمتحبين في انت راجل زاهد في منابر النور انت حر انت راجل زاهد في ظل عرش الله انت حر ولكن انا بقول لك برني واقسط الي عاملني كما يعامل اهل الكتاب عايزين يا اخوانا الفتره الجايه كلنا كل واحد بيسمعني وكل واحده بتسمعني نبقى دعاء الى التسامح ده دعاء الى ثقافه الخلاف دعاء إلى ثقافة التنوع دعاء إلى ثقافة قبول بعضنا البعض لازم كلنا نقبل بعض لازم لازم يا اخوانا نقبل بعض لازم يبقى في قبول بيننا وبين بعض انتوا عارفين يا جماعه اسلام عامل زي ايه يعني مثلا هديها مثل في القاهره في خريطه للدين خريطه للاسلام يعني على سبيل المثال مثلا خريطه القاهره لازم يتحط فيها كل حاجه في القاهره لازم يتحط فيها رمسيس ويتحط فيها عبود ويتحط فيها ميدان التحرير طيب ولازم كل حاجه تتحط تتحط في مكانها ما احطش رمسيس في جنوب القاهره وعبود في شرق القاهره لا يبقى كل حاجه في مكانها ولازم كل حاجه تتحط بحجمها ما اجيبش رمسيس واخليها نص القاهره ما اجيبش ميدان التحرير واخليه القاهره كله يبقى لازم كل يا اخوانا في خريطه للاسلام في خريطه للدين لازم نعرف موقع كل حاجه في الدين ما ينفعش ان انا اقيس اخويا علي... عليا انا الموديل بتاع الدين اللي يقرب من النموذج بتاعي يقرب من الدين واللي بعد عن النموذج بتاعي بعد عن الدين دين ربنا واسع وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دول جهله اللي بيقولوا كده اللي بيقيس الدين على نفسه هو للأسف وقال بعض الإخوان ليس السلفيون على شيء وقال بعض السلفيين ليس الإخوان على شيء وهم يتلون الكتاب ما القرآن هو بيقول لك إن ده على حق وده على حق وإن كان هنا أخطاء ويا إخواننا وهم يتلون الكتاب لما يتلك إن الدين عند الله الإخوان إن الدين عند الله ال... إن الدين عند الله الإسلام اللي بيسع دول وبيسع دول اللي بيجمع دول وبيجمع دول لازم كل واحد قاعد قدام الوقت يعرف إن ده أخو ده ان السلفي والاخوان اخوه ان حازم صلاح واسماعيل وخيرات الشاطر واي مكان ومرشد الاخوان ومكتب الارشاد اخوه اخوه ده دين ربنا اللي ما عندوش ده عنده خلل في العقيده مش خلل في تصور خلل في العقيده بعد كده بقى والله انا مايل للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل شايف ان راجل عنده رؤيه وشايف ان راجل عنده فقه للشريعه وفقه للواقع ربنا يبارك فيك اتفضل وانا راجل مايل لخيرة الشاطر شايف ان راجل ادار دعوه عالميه يبقى يقدر يدير دوله من باب اولى اتفضل ربنا يعينك وربنا يبارك فيك انا شايف ان انا يا اخوانا نقبل بعض انا مش بتكلم في مرشح بيقول لك انا ماليش دعوه بالتيار الاسلامي وانا ماليش دعوه بالايديولوجيه الاسلاميه انا بكلمك في اتنين بيقول لك الشريعه الاسلاميه خلاص يبقى لازم نقبل بعض ولازم نؤمن ببعض ولازم نحترم وجهه نظر بعض في اليه تطبيق الشريعه الاسلاميه انا مؤمن ان العماره دي لازم تتبنى وانت مؤمن ان العماره دي لازم تتبنى ولكن انا حاطط خطه لبنائها غير الخطه اللي انت حاططها بس انا وانت هدفنا نفس العماره بنفس التفاصيل احنا الاثنين ولكن انا قلت هنحفر الاول وبعد كده نرمي اساس الاول وبعد كده مش عارف نعمل ايه وانت قلت لا هنشيل مش عارف ايه الاول ونحط كل واحد له طريقه بقى كل واحد له طريقه والله في طياره وفي قطر قطر بيمشي على شريطين هيوصل لهدفه وفي طياره بتيجي كده وبتيجي كده وفي الاخر بتوصل لهدفها كل واحد بيوصل بالوسيله بتاعته وكل واحد يا اخي بي- باللي تحكم بين الناس بما اراك الله كل واحد ربنا اراه طريق معين البيت اربع جوانب لا يمكن انسان يشوف الاربعه في وقت واحد لازم واحد هيشوف جانب واحد جانب واحد جانب واحد جانب عمرنا ما هنحوط فهما بالدين غير لما تتكامل رؤانا مع بعض الواحد مؤمن باخوانه والله يا اخواني الواحد مؤمن بكل دعوه موجوده على الواقع على السنه وبيعت والله العظيم يعلم الله ان الواحد كان بيطوف حوالين الكعبه وكنت اطوف من فوق مش من تحت من الصحن عشان الطواف يبقى طويل الواحد يعرف يدعي والله ما كانت دموعي بتنهمر وانا بدعي لنفسي زي ما دموعي بتنهمر وانا بدعي للدعوات الاخرى ولما بدعو لكل الدعاء الاخرين وب... يا اخوانا لازم نؤمن بقيمه بعض ونؤمن ب... ب... ب... ب... بان احنا لوحدنا مش هنقدر ما فيش حد لوحده هيقدر الصخره اتفتحت على ايد الثلاثه مش على ايد واحد بس ماذا لو غابت الأخوة ماذا لو غابت الأخوة لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث طب يا رسول الله من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار طب شوف الحديث الثاني الخطير ده في صحيح أبو داود برضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه يعني إيه يعني لو سنة ما بتلقيش السلام على أخوك سنة ما بتلقيش السلام على اخوك يوم القيامه تتحاسب انك قتلته يا رب انا ما قتلتوش الميزان محطوط فيه في كفه السيئات ان انا قتلته ليه ده حتى مات على سريره انت ذبحته لما قطعت بينك وبينه احنا بنذبح بعض لما بتقطع بيننا وبين بعض المؤمن مرآته اخيه ده احنا مرايه بعض يا اخوانا احنا شايفين كسلفيين في الاخوان حاجات لو قعدوا خمسين سنة مش هيشوفوها لأن أنا ببص من بره شايف وهو شايف فيا حاجات لو قعدت خمسين سنة مش هشوفها طب ما حقت محبتي للمتناصحين في ما نقبل نصيحة بعض لوجه الله لوجه الله عشان ربنا سبحانه وتعالى انما التعصب اللي يعمينا عن تقدير قيمه بعض من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه يا نهار ابيض مصيبه طب شوف الحديث الخطير ده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ماشي جميل جدا كلام منطقي جدا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يا نهار ابيض يعني مفيش جنه لو مفيش حب مفيش جنة لو مفيش حب في الله مفيش جنة لو مفيش تقدير لقيمة أخوك يا أخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أبي داود فزا- فساد ذات البين الحالقة يعني إيه الحالقة يعني شفت مكنه زيرو واحد جاب على شعره زيرو ما سابتش حاجه يعني مكنه زيرو حلقت ديننا ما عادش هيبقى لا هنا دين ولا هنا دين اصلا لا هنا دين ولا هنا دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في كارثه تانية ده في كارثه تانية النبي عليه الصلاه والسلام ودي اخطر نقطه الواحد جاي يتكلم عنها النبي عليه الصلاه والسلام جاي فرحان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النبي بموعد ليله القدر النبي عليه الصلاه والسلام جاي فرحان داخل على الصحابه فرحان يقول لهم ليله القدر امتى لقى اتنين صحابه بيتشكلوا اتنين صحابه بيتلاحوا فاذا بليله القدر ترفع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع ليلة القدر عن الأمة جمعاء عشان اتنين حصل بينهم خلاف فما بالك لو جماعتين حصل لو دعوتين حصل بينهم خلاف هو ما فيش يا جماعة واحدة جماعة الإسلام جماعة واحدة لو دعوتين حصل بينهم خلاف يعني عايز أقول لك إيه عايز أقول لكم يا أيها السلفيون ويا أيها الإخوان ان معنى رفع ليله القدر يعني رفع الملائكه يعني رفع الفتوحات والعطاءات ده ليله القدر يعني حتى من من قدر المقادير وتنزل الفتوحات وان ربنا يكتب لنا الفتوحات يعني يا اخوانا لو احنا تش- كنت يعني في بعض مشكله كده مع واحد من اخواني من فتره يعني حصل سوء تفاهم كده فرحت وبدات اصالح فيه وابوس راسه و- يعني فبقول له حبيب قلبي احنا لو اختلفنا وانت مشيت من هنا وانا مشيت من هنا لا ربنا هيفتح عليا ولا عليك يا عم انا هذل نفسي اذله على المؤمنين مش عشان اخويا عشان ما اخسرش فتح ربنا لان الخلاف اللي بين السلفيين والاخوان هيسبب منع الفتح عن السلفيين وعن الاخوان يا اخوانا ده ليله القدر رفعت بسبب مشكله بين اتنين ايه الخير اللي بعد ليله القدر هينزل والمشاكل موجوده ايه اللي هينزل يعني لما نتقطع في بعض ده ربنا يمقتنا احنا الاثنين ده ربنا يغضب علينا احنا الاثنين وده بيقول القرآن والسنة وده بيقول القرآن والسنة وده بيقول الشريعة الإسلامية وده بيقول الشريعة الإسلامية يعني انت بقى بترشح مين يا عم انا القضيه دلوقتي الناس بتفكر في في قصه يا اخوانا ليبيا دلوقتي اتشقت نصين الشرق والغرب نصين والشرق اتشق نصين المجاهدين اللي معاهم سلاح والحكومه يعني الغرب ما عادش بيخاف مننا ما عادش بيخاف من الهيجانات والثورات والحركات بسيطه سيبهم يهيجوا احنا مش هم قطر احنا هنيجي نحط لهم حته تحويله كده في مجرى القطر تقوم محولهم كده مش ياسر عرفات كان رئيس حركه جهاديه كفاحيه حركه ثوريه وفي الاخر مات بعد ما عمل ايه وبعد ما ولى اليهود ازاي وبعد ما خان القضيه ازاي يا اخوانا الناس دي ما عادتش بتخاف من حركات ثوريه سوريا الوقت ايه فكركم ان هم يخافوا من حركه يقول لك سلحوا سوريا سلحوها ازاي سلحوها عشان لما يقضوا على بشار يولعوا في بعض بالاسلحه اللي في ايديهم سلحوهم ولو حتى في السر عشان يولعوا في بعض بعد كده الناس دي عارفه تضيعنا ازاي افغانستان وادهم فلوس وادهم اسلحه عشان يطردوا الروس طب ازاي ده مارد مارد مين يا عم ادهم اسلحه بس ادوا لكل مجموعه اسلحه غير التانيه وفرقوا المجموعات بحيث ان اول ما الروس يمشوا يولعوا هم كمان في بعض ما عادوش بيخافوا جميع حركات التحرر الشعبية في الخمسينات والأربعينات والستينات في الدول العربية كلها كانت حركات تحرر إسلامية وكل الحكومات اللي مسكت حكومات علمانية طب إزاي الشعب كله قايم عشان القرآن وعشان الإسلام باسم الدين والثورة خارجة من المساجد وفي النهاية جميع الأنظمة جت علمانية طب إزاي هم الغرب زي ما بقول لكم ما بيخافش من حركات الثورات الشعبية وحركات التحرر والحركات الجهادية وما عادش بيخاف منها بيقول لك ده قطر جاي عليا هاجم عليا وأنا واقف له كده أهو وهو جاي عليا هقوم عامل له حتة تحويلة هيقوم متحول في المجرى بتاعه بقى ايه خلاص قطيع تيران هايج واعمل له بتاع بتاع كده ويقوم حود عني يا اخوانا ليه لان دايما بيراهنوا على فرقتنا دايما بيراهنوا ان احنا مش حاجه واحده دايما بيراهنوا ان احنا مش هنبقى حاجه واحده دايما بيراهنوا ان احنا نبقى مجموعات كل مجموعه عايزه تمسك الكرسي وعايزه توصل بنفسها دايما بيراهنوا على ان احنا مش متجردين دايما بيراهنوا على ان احنا مش هنحط ايدنا في ايد بعض دايما بيراهنوا على ان احنا مش هنؤمن ببعض دايما بيراهنوا على ان احنا مش هنحترم بعض عايزين نؤمن ببعض كفايه الثمار الحنظل اللي دفعناها طول تاريخنا بسبب التعصب الديني تاريخنا مش مليان تعصب ديني تاريخنا مليان شرف من العلماء ولكن المشكلة ان واحد متعصب ممكن يضيع أمة كاملة دي المصيبة التعصب ده كارثة يا اخوانا كنت لسه بكلم اخواني بقول لهم انتوا عارفين السرطان السرطان ده مش مرض يا اخوانا يعني ايه يعني فيروس دخل في الكبد مثلا بوظ خلايا في- بكتيريا دخلت في الكلى بوظت خلايا ده مرض السرطان الخلايا بتاعته خلايا سليمه تماما يعني مش خلايا مريضه في الاول تبقى خلايا سليمه خالص لحد ما بتبقى بس احتياجاتها تكبر خلايا سليمه امال ايه اللي حصل الجسم ده عمل جماعي جسم الانسان ده عمل جماعي كل عضو في كل جزء فيه له دور وله وظيفه وبيتكاملوا مع بعض في اداء الوظيفه لما خليه بتخرج عن العمل ده وتشتغل بدماغها وبتفترق لوحدها هو ده السرطان وتبدا تتكاثر لوحدها بتدمر الجسم كله الفرقه بتدمر كل حاجه التعصب بيدمر كل حاجه ده حتى في سنه ربنا في الخلق بيدمر كل حاجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض اعمال العباد مرتين كل جمعة يوم الاثنين ويوم الخميس النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اعمالك بترفع على الله مرتين في الاسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين اتركوا هذين حتى يفيء المغفرة الأسبوعية ضاعت يعني تخيل بقى لما طب الاخوان والسلفيين بقى متشكلين لا دول يتغفر لهم ولا دول يتغفر لهم انتوا مستبعدين ليه هو ده مش كلام القران والسنه يا جماعه اتركوا بقى الاخوان والسلفيين حتى يفيق بقى او اللي متعصب من هنا متعصب من هنا طبعا في نماذج فذه في التسامح هنا ونماذج فذه في التسامح هنا اتركوا هذين حتى يفيق تقدر تستحمل الكلمه دي عليك اتق الله اتق الله ما- ما تقولش كلمه ما تقولش كلمه تهدم بيها اخوك ما تقوليش كلمه تهدمي بيها اختك ما تقولش كلمه تهدم بيها دعوه غيرك انت بتهد في الدين ما هو ان اقيموا الدين الدين عامل زي الاستوديو اللي انا فيه ده ادي جدار وادي جدار وادي سقف وادي جدار وادي جدار انا ببني بالجدار ده السلفيين بيبنوا في الجدار ده والاخوان بيبنوا في الجدار ده قام واحد قام جاي هادمني وحاطط هادم لي حته من جداري انت بتهدم حته من جداري والله العظيم لا انا موريك يلا رجاله نطلع ننسف له الجدار بتاعه هو غضب طب والله لا انا جاي بقى شايق لكم الجدار بتاعكم احنا الاثنين قاعدين نهد في الدين اصلا احنا مش بنهد في بعض احنا بنهد في الاسلام ده جريمة يا إخواني ده جريمة إن الواحد يهدى عشان كده التعصب ده جريمة الهدم المتبادل ده جريمة مغفرة أسبوعية اتركوا هذين حتى يفاء تستحملها تتقال عليكي طب شوف بقى الحديث بتاع ليلة النصف من شعبان يغفر لكل عبد مؤمن إلا مشرك أو مشاحن ربنا يغفر لكل عبد ليله النصف من شعبان اللي هي المغفره السنويه يعني من يوم ما بلغت لحد ما هتموت هيترفع لك 30 صحيفه كل صحيفه بسنه او 40 صحيفه هم دول اللي هتطايرهم ساعه تطاير الصحف دول اللي هتدخل تتوزن بيهم على الميزان دول اللي هتدخلي تعرضي بيهم على الله تخيل بقى صحيفه من ال 30 دول قبل ما ترفع قبل ما ترفع فرصة ان هي تتنظف وتتطهر لو مشاحن بينك وبين واحد انت خلاص تحرم من المغفرة السنوية يعني اي مشكلة من اتنين حرمان من المغفرة الاسبوعية يا دي الكارثة حرمان من المغفرة السنوية يا دي الكارثة رفع ليلة القدر يا للمصيبة ليه لان لما الاتنين اتحرموا من المغفرة الاسبوعية والسنوية هم احرار بقى هم احرار ولكن لما ليلة القدر اترفعت اترفعت عننا كلنا عشان كده أنادي عقلاء الإخوان السلفيين أنادي العقلاء من مرشحي من الذين يبايعون حزب صلاح أبو إسماعيل والعقلاء من من ير- سيرشحون مرشح الإخوان المسلمين أنادي العقلاء من هنا ومن هنا ومش معنى كده انا يعني اخ صغير للجميع ولكن يعني يعني الواحد لازم لازم ينصح يقولوا فلان نصح مش معناه ان لازم تبقى من الكبير للصغير عادي ان النصح من الصغير للكبير ده ديننا يسعى بذمتهم ادناهم انادي العقلاء من الطرفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا يعني ده في صف الصلاة وصف الدعوة أولى يعني مشوار مصالحة ما بين حد من هنا وحد من هنا حاولوا يا اخوانا طب ما الاثنين يرشحوا ما الاثنين واحد يبقى رئيس جمهورية واحد نائب رئيس جمهورية يا عم انت بتحلم يا عم بس سيبنا احلم ايه المشكله اما احلم يا عم بلاش احلم خلاص يا سيدي اللي يكسب يا اخوانا انادي العقلاء الذين يجلسون على الفيسبوك ما تولعوهاش ما تولعوهاش الكلام اللي احنا قلناه الليله ده لما يجي حد يولعها على النت قولوا له اتقي ان يتقال عليك اترك هذين حتى يفيء اتقي غضب الله اتقي ان ليله القدر ترفع بسببك اتقي ان ربنا يحرمك من المغفره السنويه والاسبوعيه اتقي ان احنا نبقى شويه طوب خلاص مرمي الغرب ما يخافش مننا اتقي الله ما مزقش الصف بتاعنا غير غياب الاخوه في الله اتقي انك لو مت كده تبقى سوء خاتمه دخل النار اتقي انك يوم القيامه تلاقي ثواب ذبح كل اللي انت هدمتهم في ميزانك اتقي لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا اتقي انك تحرم من دخول الجنه بسبب التعصب اتقي ان فزازه البين الحالقه ان ربنا يحلق دينك كله دينك يحلق تماما ي- ينزع دينك من قلبك تماما بسبب التعصب اتقي الله التعصب بيدمر الأمة كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مرت الأيام مات النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي بقى الخليفة حصل المشكلة بين الحسن ومعاوية سنة 41 سماه العلماء عام الجماعة الحسن يتنازل عن الخلافة وليس عن رئاسة جمهورية مصر العربية الحسن بن علي يتنازل عن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في الكرة الأرضية الحسن بن علي يتنازل عن الخلافة الإسلامية كلها ويتحول لمسلم عادي ويسيبها لمعاوية وهو يعلم أنه أفضل من معاوية والأمة كلها تعلم أن الحسن أفضل من معاوية ومعاوية يعلم أن الحسن أفضل منه ومن يناصرون معاوية يعلمون أن الحسن أفضل منه والحسن يتنازل عن الخلافة لمعاوية إيه يعني لو اللي مسك الرئاسة هو هو المفضول مش الفاضل بس يبقى أنا واحد أيها الإخوان المسلمين مش أنتوا اللي طول عمركم بتقولوا أن نجتمع على نصف الحق خير من أن نفترق على الحق كله طب أهو قدامنا أهو تعالوا يا اخوانا نجتمع على نصف الحق مرشح ال ال الاخوان يبقى نصف الحق ونجتمع على ياسين مرشح السلفيين نصف الحق ياسين احنا قابلين نصف الحق بس نجتمع ان شاء الله بعدها ربنا هيكمل لنا الحق بتاعنا الحسن النبي سماه سيد لانه ترك الكرسي الخلافه اللي الناس بتعتبره السياده عشان بدل ما فرض يسود الدين يسود وبالقرار اللي خده الحسن بن علي بعد عشر سنين انقطاع للفتوحات الاسلاميه رجعت الفتوحات من الارض تاني ورجعت الجيوش الاسلاميه تخرج في العالم تاني يا جماعه ايه القضية يا اخوانا ده دين يا اخوانا ننزل تحت التراب وهتتعفن الاجساد وهنحشر حفاة عراه محدش هيتسأل انت كنت سلف ولا اخوان مفيش باب للجنة للسلفيين وباب للاخوان يا اخواننا كل ده هيدوب وهيضيع وهينتهي ولن يبقى الا العمل الصالح اللي ابتغي بوجه الله من كان يعبد الإخوان فإن الإخوان يموتون ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد الشيوخ فإن الشيوخ يموتون ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يا إخواننا ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن اللي يسد ثغرة في صف في الصلاة له إيه له بيت في الجنة ليه يا رسول الله ده صف وفي حتة باينة مش حاجة يعني خالص ما هيش حاجة يعني ده حتة باينة قمت طالع قدامه قمت سندة عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا قد ايه عند ربنا قيمة انك توصل صف قد ايه عند ربنا قيمة ان المسلمين يبقوا جنب بعض ومتمسين مع بعض عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا وإن كان هذا في صف الصلاة فهو في صف الدعوة أولى فهو في صف العمل لدين الله أولى يا إخوانا أول حاجة حرام التعصب التعصب هيحرمك وهيحرمك من المغفرة التعصب هيخليك مقيت عند الله لما كان امبارح مرشح بيقول شريعة إسلامية ومرشحين بيقولوا أيديولوجيات غير إسلامية قلنا لا احنا هنا مفيش مفيش أصلا تنوع عشان نختلف النهاردة بقى في اتنين بيقولوا شريعة إسلامية دعواهما واحدة هنمزق الدنيا خلاص في بيتها يعني ما حدش يرضى يتنازل بقى خلاص يعني هنتعامل مع امر واقع لحد ما ربنا يزيح عننا الغمه دي والفضايح اللي بنتفضحها قدام العالم دي كلها تروح وربنا يبتعث فينا من ينشر التسامح بجد وينشر الايمان ببعض وينشر ثقافه الخلاف وينشر تواصل الدعوات وتعاون الدعوات ويعني يعني يعني سبحان الله احيانا الواحد بيشوف مشاكل ما بين بعض الملتزمين وبعض الشباب اللي قاعد على القهوه ما فيش بينه وبين بعضه المشاكل دي احيانا الواحد بيشوف بعض المشاكل ما بين الدعوات وبعض الشباب اللي قاعد على القهوه ما فيش بينه وبين بعض المشاكل دي للاسف للاسف الشديد يا اخواني للاسف الواقع مرير مرير ولكن لازم نصبر لوجه الله الغمه دي هتنزاح سيدنا زكريا لما لقى الواقع برضه كله جماعات نسخه نسخة من الجماعات الموجودة دلوقتي لما قال رب هب لي من لدنك وليا في أول سورة مريم لما بحثت تاريخيا في كتب تاريخية عن الفترة دي لقيتها نسخة جماعة سياسية بتقول لك الدين هيرجع بالسياسة وجماعة بتقول لك الدين العبادة والتصوم وجماعة بت... نسخة سيدنا زكريا قال ايه؟ قال هب لي من لدنك وليا أنا عايز واحد قائد ليه؟ لأن المتعصبين ما ينفعوش قادة لا يمكن المتعصبين ينفعوا صف يطلع قائد من عند ربنا يوحدهم خلاص ولكن المتعصبين عمرهم ما ينفعوا قادة أبدا عمرهم ما يقدروا يقودوا أبدا أبدا اللي مش قادر يحتوى أخوه هيقدر يقود أمه إزاي التعصب هيدمرنا وهيضيعنا وهيخسرنا وهيخلينا شوية طوب وهيرجع أيام ما كان الأزهر بيتصلى فيه أربع جماعات بعدد المذاهب الإسلامية وهيرجع لما شرق الأندلس ضاعت والتتار خدوا شرق العالم الإسلامي ومحدش أغاثهم عشان الخلافات المذهبية والخلافات الفكرية اللي ما بين الأمة وبعضها التعصب ضيعنا ودفعنا دم قلبنا وعطل مسيرة الإسلام في العالم كان زمان إفريقيا كلها مسلمين أدان ربنا بيرفع في كل بلد والله يا اخوان الواحد لا يبكي دم قدر ما بيبكي دم كل ما بيفتكر التعصب خسرنا طول التاريخ قد ايه والحكام الفجره خسرونا طول التاريخ قد ايه لا يوجد فيروسين دمروا الامه دي قد فيروس الحكام الظلمه اللي سخروا امكانيات الدوله مش لنشر الدين ولكن لتثبيت عروشهم وقد اللي ربنا اداله دين ولا اداله علم وسخره في التعصب وسخروا في إثارة قضايا الخلاف مفيش اتنين دمروا الأمة قد دول مفيش اتنين ضيعوا الأمة مفيش اتنين رفعت ليالي القدر عن الأمة بسببهم قد دول مفيش اتنين اتحرمت الأمة من المغفرة سنويا وأسبوعيا بسببهم قد دول مفيش اتنين اتحلق دين الأمة بسببهم قد دول مفيش اتنين الأمة دي ضاعت والاسلام اتعطل انتشاره في الدنيا كلها بسببهم قد دول لازم نحارب التعصب حرب التعصب ده ثغر زي الدعوة ما هي ثغر نشر التآلف والتسامح ده ثغر زي الدعوة ما هي ثغر زي الجهاد ما هو ثغر ان احنا نؤمن ان احنا حاجة واحدة ونترابط ونتواصل يعني دي نقطة اه صغيرة من الكلام اللي انا يعني اردت ان اقوله يعني فعلا كنت جاي اتكلم عن سوريا عن سوريا تستغيث وعن قضية سوريا ولكن اللي الواحد حاسه يعني خطر الواحد شايف خطر يا اخوانا ولازم كلنا نواجه الخطر ده ولازم كلنا نتحول إلى دعاة للتسامح ودعاة لقبول بعض أيا ما كانت النتيجة بقى خلاص أيا ما كانت النتيجة ونتع... واللي يتعصب نقول له اتق الله أنت هتضيعنا كلنا أنت مش بتضيع نفسك أنت مش بتضيع آخرتك أنت بتضيعنا كلنا اتق الله إن شاء الله لعلنا نكمل يعني آه، قريبا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى لعلنا نكمل قضية ملف الأخوة وملف الحب في الله وملف إن كلنا واحد وملف لوحدك مش هتقدر يعني الملف ده يمكن بقى ايه نحاول نركز عليه الفترة الجاية اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك اللهم انصر كل من قام ينصر شرعك اللهم ألف بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا اللهم ألف بين قلوب السلفيين والإخوان على أتقى قلب رجل منهم اللهم أخرج شياطين الإنس والجن من بيننا اللهم أخرج شياطين الإنس والجن من بيننا اللهم انر بصائرنا اللهم قو في رضاك عزائمنا اللهم اسلل سخائم صدورنا اللهم اسلل الحقد والحسد من قلوبنا وصدورنا اللهم ارزقنا حب بعضنا فيك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الحب في الله اللهم ارزقنا الحب الصادق لإخواننا فيك يا رب اجعلنا ممن ترضى عنهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم ارزق مصر حاكما مسلما تقيا مؤمنا ي- ي- يطبق فينا شرعك وتؤيده بمددك يا رب اللهم ارزق مصر حاكما مؤمنا تقيا يطبق فينا شرعك ويطبق فينا العدل وتمده بمدد من عندك يا رب اللهم اخرج الفتنه من بيننا اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن اللهم نجنا من الفتن اللهم نجنا من الفتن اللهم ابتعث فينا من ينورون لنا طريقنا اليك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وانصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمة